نفتح كورنثوس الأولى أول إصحاح كنا بنحكي أن كورنثوس الأولى دي رسالة المشاكل وأول إصحاح بيتعرض مع أكبر مشكلة مشكلة الحزبية إنما تحط فيها كلمة لألا كده في مكان مهم عاوزين نفكر فيه سوا من عدد عشرة ولكني أطلب إليكم أيها الإخوة باسم ربنا يسوع المسيح أن تقولوا جميعكم قولا واحدا ولا يكون بينكم انشقاقات بل كونوا كاملين في فكر واحد ورأي واحد لأني أخبرت عنكم يا إخوتي من أهل خلوي أن بينكم خصومات فأنا أعني هذا إن كان واحد منكم يقول أنا لبولس وأنا لأبولس وأنا لصفا وأنا للمسيح هل انقسم المسيح لعل بولس صلب لأجلكم أم باسم بولس اعتمدتم أشكر الله أني لم أعمد أحدا منكم إلا كريسبوس وغايوس حتى لا يقول أحد أني عمدت باسمي عمدت أيضا بيت استفانوس عدا ذلك لست أعلم هل عمدت أحدا آخر؟ لأن المسيح لم يرسلني لأعمد بل لأبشر لا بحكمة كلام لئلا يتعطل صليب المسيح بولس ده ساعات يسموه عاشق الصليب أكثر واحد تأمل في صليب المسيح بولس الرسول وقال لنا في خبرات ومعاني خلت آلاف من القديسين بعد كده يتلمذوا على مدرسته ويتأملوا في الصليب لأنه قال لنا أن الصليب ده علامة حب وقال لنا الصليب ده صلب العالم بي ليا وأنا صلبت للعالم وقال لنا على الصليب ده أنا اتصلبت وقال لنا الصليب ده الجروح اللي في المسيح بقت جوايا أنا سمات الرب يسوع وقال لنا الصليب ده موضوع افتخاري وقال حاجات كتير قوي عن الصليب لكن عنده مبدأ مهم في الخدمة لئلا يتعطل صليب المسيح يعني ايه يعني احيانا في امور تخلينا نعطل صليب المسيح دي اللي عاوزين نفهمها هل ممكن واحد فينا يكون بيعطل الصليب يعني ايه يعطل الصليب نفكر فيه الصليب ببساطة علامة حب الله للإنسان إن ربنا اختار العلامة دي أو الشكل ده للموت عشان يقول لنا قد كده بحبكم بهدلة وعار وذل وضرب وإهانة وألام وجروح كل ده عشان يقول قد كده الواحد فينا غالي على ربنا فهل واحد فينا في خدمته ممكن يعطل صليب المسيح يعني يقدم المسيح بصورة خالية من الحب يبقى بيعطل صليب المسيح فاهمنا يعني ممكن خادم كل كلامه يكون عن ربنا خالي من من من الحب من الفداء من خ من من الصليب فيبقى بيعطل الصليب لأن المسيح عاوز يقول للناس أنا اتصلبت عشانكم ملخص الكتاب كله كده أنا بحبكم لدرجة الموت هكذا أحب الله العالم حتى بذل ابن الوحيد فالآن قعدت أتكلم عن ربنا في أمور كتيرة قوي من غير ما أتكلم عن محبته وفدائه يبقى أنا بعطل الصليب فدي حتة لازم نراجعها في خدمتنا هل في مرات بنتكلم عن ربنا بشكل خالي من الصليب بشكل خالي من الحب ايا كان الموضوع في ناس انا بسمعهم لما يتكلموا لازم يلفوا ويدوروا ويرجعوا يتكلموا عن محبة ربنا ايا كان عنوان الموضوع طقس عقيدة الحان قديسين ما يقدرش يقول حاجة غير انه يرجع ويقول ايه ربنا بيحبنا قوي واتصلب عشاننا ويقدم الصليب لانه خايف يعطل صليب المسيح بولس يا جماعة كان عنده حكمة أرضية كان مثقف جدا وكان يعتبر فيلسوف وكان دارس شعر يوناني وفلسفة يونانية غير ثقافته اليهودية وحفظه للأجزاء من العهد القديم فلما كان بيتكلم كان بيتعرض أحيانا أنه الفلسفة تطلع والكلام يطع- يطلع فيبدو أنه دخل في صراع مع نفسه لأنه خاف أنه من كتر كلامه يقدم حكمة أرضية أو بشرية وكده يكون بيعطل صليب المسيح فهنا بيقول لا بحكمة كلام لا ألا يتعطل صليب المسيح لما ندخل في الصح اللي بعدها على طول نفهمها الحتة دي يقول أنا لما أتيت إليكم أيها الإخوة أتيت ليس بسمو الكلام أو الحكمة مناديا لكم بشهادة الله لأني لم أعزم أن أعرف شيئا بينكم إلا يسوع المسيح وإياه مصلوبا هو عنده كلام كتير قوي ويقدر يتكلم في اللاهوت ويقدر يقارن الآلهة ببعض وممكن يقول أرسطو قال وسقراط قال وأفلاطون قال وعنده إنما لأن لما بيدخل في الكلام التقيل ده ممكن يعطل الصليب وبعدين كان هيتزحلق في الحتة دي بالذات في كورنثوس ليه كورنثوس كلهم كلهم فلاسفة كلهم غاويين كلام وهو اتريق عليهم بعد كده قال لهم يا بتوع الكلام فكان هيقع في في منا- منافسة وسبق هم يقولوا هو يقول هم بقى يتباروا بالحكمة ويدخل هو يباريهم بالحكمة فقلت لا فرمل قال أنا قلت لنفسي قبل ما أدخل البلد دي اللي كلها حكمة وكلها عقلانية وكلها فلسفة وكلها علم أنا هدخل لهم لاغي ده كله أنا داخل لهم بس بالصليب داخل لهم أقول لهم كلمتين بس ربنا بيحبكم لدرجة مات عشانكم مين يقبل إنما لا هكلمهم بالحكمة ولا بالفلسفة لأنه دي ضعيفة قوي وما تجيبش وما تكسبش فبيقول لما أتيت إليكم أيها الإخوة أتيت ليس بسمو الكلام أو الحكمة مناديا لكم بشهادة الله لأني لم أعزم أن أعرف شيئا بينكم يعني حطيت في دماغي إن أنا مش هعرف حاجة خالص وسطيكم إلا يسوع المسيح وإياه مصلوبا أنا هيفضل قدامي المسيح مصلوب معرفش حاجة غير كده طب والعلم والحكم مش مهم كل ده ركنه وأنا كنت عندكم دي هنفهمها دلوقتي في ضعف يعني لما تنازل عن حكمته بقى بالمقارنة يعتبر جاهل جنب العتاولة اللي هناك وخوف طبعا لما تيجي تقعد مع ناس عتاولة افرض هقول لك انت يا خادم يا مبتدئ هتقعد مع آه، أساتذة الإلحاد في, في أمريكا تتخض يكلموك بالمنطق والعلم والفلسفة تتوه فهو بيقول أنا كنت داخل عليهم كده في ضعف وخوف ورعدة كثيرة إنما هو عنده عنده كتير بس مش عاوز يطلع السلاح ده خالص عاوز يلعب بس بالصليب يدخل بس بالصليب فكان في صراع جواه مش عاوز يرد عليهم بالحكم ومش عاوز يباريهم بالفلسفة أبدا إنما عاوز يس- يستخدم الصليب وكلامي وكرازتي لم يكون بكلام الحكمة الإنسانية المقنعة بل ببرهان الروح والقوة مصل ولا الصليب في قوة ربنا فيطلع الكلام بسيط وساذج إنما يقلب الدنيا لكي لا يكون إيمانكم بحكمة الناس بل بقوة الله ما هو أنت ممكن تبقى أمنت لأن واحد فيلسوف أقنعك إنما صدقني الحاجات دي ما بتعمرش لما يبعد عنك الجدع ده تلاقي نفسك شكيت في كل اللي اتقال إنما سر الصليب فيه قوة غير خالص الحكمة وغير خالص الفلسفة وغير العلم تتعلق أنت بالفكرة دي وبالصليب وتقع في المصيدة ويبقى إيمانك إيمان شهدة مستعد تموت عليه إنما لا تفهم علم ولا حكمة ولا فلسفة إحنا في الخدمة ساعات بنعطل صليب المسيح يعني إيه بنتكلم بلغة أرضية وبحكمة بشرية وبفلسفة ومنطق أكتر ما بنقدم صليب المسيح هديكم أمثلة عشان ميبقاش كلام نازل أولا الصليب أيوة النقطة هي حتة محبة ربنا الصليب عنوان محبة الله يبقى اوعى يكون في كلامك خلو من محبة ربنا اوعى تقدم ربنا للناس الجعانة دي القاضي اللي الظالم اللي الناس بعض الناس تانية شايفاه أو الإله المتجاهل لآلام البشر زي ما الناس فاكراه أو الإله اللي قاعد في التكييف في السماء وسايبنا احنا نتسلق في الدنيا كل دي صور غريبة عن إلهنا كان في كتاب نزل زمان اسمه إله الإلحاد المعاصر كان بيقول إن ماركس وسارتر دول لما طلعوا طلعوا نتاج تدين مريض لأنه التدين انحرف بقى يتكلم عن إله قاعد مرتاح وبيعذب البشر فكان طبيعي العقل البشري يرفضه طب خليه في حاله واحنا في حالنا بقى بدل هو لا يعنيه ألمنا وقاعد بس يتفرج على عذابات البشر خليه في السماء إنما احنا كمسيحيين بنتكلم عن إله مش قاعد في سماء عن إله اتذل ونزل الدنيا عشان يموت ويشيل كل بلاوينا ده موضوع تاني فهم لما كفروا بإله الإله اللي كفروا بيه ده مش بتاعنا هم كفروا بالله العالي المتعالي المتكبر الجبار ماشي يكفروا بيه ده ده مش بتاعنا إنما نحن نقدم للعالم إلها متواضعا محبا مذلولا من أجلنا اللي هو صليب المسيح دي فيها قوة جذب عجيبة النهاردة فيلم الباشن عامل قلق في العالم كله ليه؟ الناس بتسأل هو ده إله المسيحيين؟ بيقولوا آه هو ده إله المسيحيين مع البهدلة دي طب ليه؟ أدي أدي صليب المسيح ليه يعني إيه؟ ليه ما فيهاش إجابة غير كلمة واحدة؟ حق الله ما حق فبتبقى هنا المعنى واصل إن كل الآلهة الأخرى عايشة في فلك تاني في برج عاجي إنما إله المسيحيين صار عبدا وإذ وجد في الهيئة كإنسان أطاع حتى الموت موت الصليب أدي فلسفة المسيحية أنت بتقدم أنهي نوع من الآلهة ساعات نتكلم عن ربنا كأننا بنتكلم عن إله غير إله لو تجاهلنا الكلام عن صليبه أو عن ما وراء صليبه من حب ومن بذل ومن اتضاع يبقى احنا بنعطل القصة كلها وبنعطل خلاص الناس ممكن يتقال علينا تحملون الناس أحمالا عسرة الحمل يبقى بتعطل صليب المسيح عمال تقول للناس اعملوا اعملوا اعملوا اعملوا ما تعملوش وانتوا وحشين وانتوا أسرار طب ما رجعنا يهود بقى إنما الصليب بيقول أحلى, أحلى من كده بيقول تعالوا يا جميع المتعبين والثقيل الأحمال وأنا أريحكم بتقدم ده ولا بتعطله كمان لألا يتعطل صليب المسيح معناه الصليب زي ما هو عنوان حب الله هو عنوان التوبة بمعنى ايه الصليب في فكر بولس بالذات قال صلب العالم لي وأنا صلبت العالم الصليب اتحط بيني وبين الدنيا ده الفكر المسيحي الصليب ده واقف بيني وبين العالم خلاص العالم بالنسبة لي اتصلب وأنا بالنسبة له اتصلبت اللي هي فكرة الموت عن العالم وهنا دي قضية مهمة احنا لما بنقدم الصليب مش بنقدمه كحكاية احنا بنقدمه كمان كمعنى لأنك لو ما قدمتش فكرة الموت المستمر عن العالم يبقى مش بتقدم مسيحية مظبوطة النهاردة في تعاليم مسيحية مزيفة بتحاول تلم السكتين على بعض سكة ربنا وسكة الدنيا بيحاولوا يعملوا كده أو نقدر نقولها بطريقة تاني بيحاولوا يوسعوا الباب الضيق يعني إيه مفيش مانع مفيش مانع مفيش مانع فاهمين أنا أقصد إيه عمالين يتنازلوا ويوسعوا زي الجماعة اللي بره قننوا الشذوذ وقننوا ما فيش ما إنما اسمهم مسيحيين برضه إيه ده؟ إيه اللي بيحصل؟ ما هو لغى الصليب خلي بالكم الذي صلب به العالم لي وأنا صلبت للعالم كده الصليب اتلغى ما هو لو العالم اتصلب يبقى أنا هتحدى كل الشهوات اللي في الدنيا أنا ميت بالنسبة لها وهي ميتة بالنسبة لي إنما لما تبقى الشهوات حياتي يبقى اتلغى الصليب فحاسب لألا تعطل صليب المسيح بحكمة كلام تيجي الحكمة والفتاوي والمنطق تقول وليه لأ وليه لأ دي تغرقنا في 100 مصيبة في الآخر الصليب يطلع من الملعب خالص وتبقى مسيحية بدون صليب مسيحية مزيفة ويبقى طريق واسع مؤدي للهلاك حتى لو اسمه مسيحي ما أوسع الباب وأرحب الطريق المؤدي إلى الهلاك وكثيرون يدخلون منه ناس كتير هتدخل من الطريق الواسع والباب الواسع لأنه مش هو ده الصليب الصليب هو الباب الضيق هو اللي فيه توبة هو اللي فيه موت عن العالم طب أنت بتقدم الرسالة دي ولا بتوارب الباب إذا موضوع الصليب معناه أنه ما في رسالة ما فيش رسالة في بقك لخادم لأي مخدوم إلا توبوا بعد ما بتقول ربنا بيحبكم قوي لدرجة أنه مات عشانكم بتقول لكم بتقول كمان أن الصليب بيقول موتوا معاه بيقول توبوا ولو ما قلتش توبوا يبقى أنت كلامك ناقص فمين اللي أنا أقصده؟ عشان كده رسالة الخادم دائما هي رسالة توبة كل بيت دخله انت عاوز منه ايه البيت ده عاوز يتوب هيتوب ازاي لما يكتشفوا محبة ربنا لما يفهموا الصليب واحذر لألا تعطل صليب المسيح بحكمة كلام تقعد تتكلم وترغي وتدخل في حاجات كتير قوي وانت لا قدمت مسيح مصلوب محب ولا قدمت طريق الصليب طريق التوبة والجهاد يبقى عطلت الصليب اتحسبت علينا خادم انما عطلت الصليب لا قدمت محبة ربنا ولا قدمت طريق الخلاص اللي هو التوبة والجهاد بعد ثالث في الصليب مهم واحنا بنقول لألا تعطل صليب المسيح هي المحبة ليه الصليب جمع الدنيا كلها لأن المسيح بقت راسه في السماء ورجليه في الأرض وإيد في الشرق وإيد في الغرب عشان يجمع في ذاته كل شيء الذي يجتمع فيه الكل ده تعبير لبولس وده اللي كان بيصلي له قبلها بليلة وبيقول لربنا أريد أن يكون الجميع واحدا فينا طب هتعملها ازاي دي يا رب هتلم كل البشر ازاي شرق وغرب قال هلمهم على الصليب يبقى الصليب بيجمع الكل بالحب المسيح اللي واحد مع الآب في جوهره وواحد معنا كبشر في طبعنا بيلم الآب مع البشرية شرق وغرب كل ده في صليبه في جسده المصلوب فإذا رسالة الصليب كمان هي رسالة حب وتجميع فإذا كل كلامك لازم ينتهي برضو جنب كلمة التوبة بكلمة إيه حبوا بعض يبقى كأننا قلنا ثلاث كلمات طالعين من الصليب الصليب بيقول ربنا بيحبكوا قوي والصليب بيقول توبوا موتوا عن العالم والصليب بيقول حبوا بعض عشان تدخلوا في الصليب لو ما قلتش الكلام ده وقلت كلام تاني تبقى بتعمل ايه لألا يتعطل صليب المسيح يبقى بتعطل الصليب المسيح له المجد كان يعني يرى جدا انه الصليب هيحل كل المشاكل عشان كده قال لتلاميذه قبل صليبه بليلة أنا إن ارتفعت عن الأرض إيه أجذب إلي الجميع أجذب إلي الجميع يعني هلم, هلم الكل أنا على الصليب هحل المشاكل كلها تصور الصليب هو المفتاح السري لخلاص كل البشرية وانت بتعطله بتعطله ليه تتكلم بقى في حاجات تانية خالص احنا ساعات نتكلم في امور كتيرة لا نشاور على محبة ربنا ولا نشاور على التوبة والموت عن العالم ولا نشاور على محبة الناس كنتيجة طبيعية لحمل الصليب طب وبعدين يبقى بنعطل صليب المسيح بحكمة كلام دي ثغرة ممكن يقع فيها الواحد فينا من غير ما يحس يستهويه الكلام والكتب ويقعد ينطق ويجمل وي انما بولس خاف من نفسه لانه عارف انه عنده كلام كتير قوي في دماغه فقال انا لو انا داخل كورنثوس حطيتها في دماغي قلت هدخل لهم من غير كتب ومن غير عقل لا بسمو الكلام او الحكمة الانسانية المقنعة انما انا داخل لهم ولم اعزم ان اعرف شيئا بينهم الا يسوع المسيح واياه مصلوبه عشان كده يا جماعة الناس بتتأثر أكتر جدا ببساطة الكلام من الكلام الكبير والمشكل والمنمق والمكعبل ده واللي الناس تحس انه كلام عالي الكلام العالي ده مش طريق الملكوت ده المسيح كده بفرح بص للسماء وقال أحمدك أيها الآب لأنك أخفيت هذه عن الحكماء والفهماء وأعلمتها للأطفال الأطفال تديهم صليب في إيديهم يفرحوا تقول لهم المسيح مات عشانكم يفرحوا تقول لهم زي ما يسوع حبنا على الصليب لازم يحبوا بعض يفرحوا وده كلام يوصل السماء من غير ما يحفظوا من غير ما يعرفوا حاجات كتير إنما الحكماء والفهماء مش واصلين لأنه مش بعد كده يقول إيه فإن كلمة الصليب عند الهالكين جهالا لما نيجي نتكلم عن الصليب زي بعض المسلمين دلوقتي متفرجوا على الفيلم ازاي تسمحوا ان نبيكم يحصل له كده ازاي تقبلوا ان رسولكم او الراجل بتاعكم يعني يتصلب كده ازاي تسمحوا انه يتصور في المناظر دي جهل سوري هم عندهم جهالة ده هو ده الحقيقة هو ده إلهنا فعلا ده مش رسولنا ونبينا ده إلهنا كمان لأنه الصليب عند الهالكين جهالة ما تقدروش دول الحكماء والفهماء اللي معايير الكرامة والمجد الأرضي شغلاه البهدلة شغلانة الأشرار والمجد شغلانة الأبرار إنما المسيح جاي للأشرار فلازم يشيل بهدلة الأشرار فإلهنا اللي بيحبنا جاي يشيل زبالتنا كلها فالصليب عند الهالكين جهالة وأما عندنا نحن المخلصين فهو قوة الله ده سر حياتنا كلها كأن الواحد فينا عاوز كل شوية يراجع نفسه لألا يتعطل الصليب ده بولس خاف يا جماعة من حاجة غريبة جدا هو ككاهن أو رئيس كهنة أسقف أقول حتى بس تفهموها يعني بدون تعترف لما بيقول المسيح لم يرسلني لأعمد بل لأبشر هو بيعمد طبعا ده رئيس كهنة ده أسقف إنما عاوز يقول أخاف الطقس يبلعني فاهمين وأخاف المسؤوليات الكنسية العادية تلهيني عن أن أنا أقدم الخلاص والصليب للناس كلها فاهمين هو طبعا لازم يعمد لأن المعمودية هي اللي هتنقل عمل الصليب لكل إنسان ده مش بيقلل من قيمة المعمودية إنما عاوز يقول أنا مشغول بأكتر من كده مشغول إن أنا أقدم الصليب للناس اللي يشدهم ويعرفهم طريق الملكوت وبعدين تيجي المعمودية سهلة بدلها بعد كده كأن الواحد فينا ساعات في لحظة يقلق لألا تكون بعض قيود الخدمة والتزاماتها معطلة لصليب المسيح أديكم مثل طبعا ده بعيدا عن المعمودية ساعات خادم يغرق في إداريات الخدمة الإداريات تخنقه فين الصليب فين متعة القعدة تحت صليب ربنا فين تمتعك بمحبة ربنا على الصليب فين التوبة اللي في حياتك فين محبتك للناس هو ده المهم انت تعطلت وبتعطل صليب المسيح لأنك انشغلت بأمور تانية أمور ثانوية حاسب تكون الحكمة الأرضية والتخطيط والورق وال... والتقييم والحاجات دي تعطل صليب المسيح حاسب الصليب أهم وهي دي اللي هتجيب الناس وهي دي اللي هتوصل الملكوت كمان لألا يتعطل الصليب ممكن نقولها بطريقة تاني الصليب في حياتنا معناه تعب في نداءات كتيرة قوي في مسيحية معروضة في السوق دلوقتي مستوردة ده شيك قوي ما فيهاش تعب خالص صحيح في مسيحية نازل بيها الشيطان في السوق دلوقتي مسيحية لأنها ما فيهاش تعب خالص تقول لك مفيش داعي للالتزام ليه تصوم صوم ليه يا حبيبي المسيح هو اللي صام هو صام بدالك انت تصوم ليه تصلي انت بس قول يا رب في الوقت اللي يحب تحب ومش عاوز مش مهم مش عاوز مش مهم ومش عارف تجاهد تجاهد ليه خلاص انت اسمك اتكتب في السم مفيش جهاد ولا حاجة مفيش تعب ولا حاجة لا لا في تعب ولا في جهاد صلاة ولا في جهاد صوم ولا ولا في حفظ وصية ايه المسيحية دي تختزل وتختصر وتبتذل إلى أن قال إيه المسيح خلصني خلاص طب حاسب هنا يتعطل صليب المسيح ليه فين تعب الصليب فين إن أراد أحد أن يكون لي تلميذا فلينكر ذاته ويحمل صليبه كل يوم ويتبعني فين السهر فين الصوم فين الصلاة فين الجهاد في الوصية فين محبة الأعداء ما ده كل ده صليب وده سهل ده ما كل ده فيه تعب إذا طلعنا التعب من الحياة المسيحية يبقى عطلنا صليب المسيح ويبقى قدمنا طريق مزيف للملكوت وبنقول للناس امشوا فيه كأنه طريق الملكوت إنما ده مش طريق الملكوت ده طريق تاني واخد نفس الشكل واخد نفس الاسم لكن مش هو آه ننط كده الكورنثوس الأولى تسعة بعدها بكام إصحاح كورنثوس دي بلد المشاكل ورسالة المشاكل ففي الوقت ده من ضمن المشاكل مش بس مشكلة حزبية اتهموا بولس يا عيني بذمته وقالوا ان هو ايه بيستغل سلطاته كرسول عشان ياكل على حساب الخدمة طبعا تهمة صعبة قوي لواحد زي بولس بالذات اللي كان بيسهر يشتغل في الخيام عشان يصرف على خدمته كلام صعب واضطر يرد عشان ولاده ما يعصروش فيه ويفقدوا إيمانهم لما هو ما كانش يدافع عن نفسه لو جت على نفسه كل إصحاح تسعة بيرد على الحتة دي إنما شوفوا الحتة اللي عاوز أوصل لها في عدد 11 إن كنا نحن قد زرعنا لكم الروحيات أفعظيم إن حصدنا منكم الجسديات هم عاوزين يقولوا له إيه وانت ما تشتغلش زي الناس ليه ما تاكل زي كل الناس هو بعد ما هيقول الكلمتين دول هيقول لهم على فكرة انا برضو ما خدتش فلوس من الكنيسة ولا كنت باكل على حساب الكنيسة انا كنت بشتغل عشان اصرف على نفسي بس من ناحية المبدأ من ناحية المبدأ هو احنا لما نديكوا روحيات كتير علينا لما تدونا جسديات فاهمين بولس بيقول كده يعني بولس بيديهم المسيح بيديهم الأبدية بيديهم الملكوت وهم يصرفوا له جلبية وأكلة دي ولا دي فبيقول لهم أفعظيم إن حصدنا منكم جسدية مستكترينها علينا واحنا نديكم روحيات وانتوا تردوا علينا بجسديات إن كان آخرون شركاء في السلطان عليكم أفلسنا نحن بالأولى عاوز يقول لهم في ناس جواكم كورنثوس دخل فيها معلمين كذبة دول بقى مرتزقة كانوا بيوعظوا ويقبضوا وكلهم بيعلموا غلط قال لهم يعني في ناس تانية دخلت الشغلانة وبتاكل احنا احنا اللي ولدناكم في النعمة مش احنا بالأولى شوفوا بقى الحتة اللي جاية لكننا لم نستعمل هذا السلطان يعني السلطان ده حقنا انما ما استخدمناهوش بل نتحمل كل شيء لألا لألا هي نجعل عائقا لإنجيل المسيح بولس بحكمة إلهية من فوق حس إن في ناس هتستخدم الورقة دي عشان تشكك فيه وهتستغل الفكرة دي بتاعة الفاعل مستحق أجرته عشان يدخلوا ناس مش روحيين الخدمة عشان يقبضوا فمرضاش يستغل هذا السلطان ويستعمله ليه؟ لألا يجعل عائقا لإنجيل المسيح لحسن واحد يعثر لحسن واحد يفهمها غلط لحسن واحد يقول كلمة تهين المسيح بولس مش مهم لحسن ناس تدخل وتمشي في سكة غلط تستغل الكنيسة والخدمة لحساب الجسديات لألا فيها لألا الاثنين دول شبه بعض لئلا يتعطل صليب المسيح ولئلا نجعل عائقا لإنجيل المسيح يعني ايه يعني هو عاوز الرسالة توصل بيور كده نقية لكل شخص فأي حاجة هتعطل الرسالة مستعد يدوس عليها بأي تمن حتى لو حقه حتى لو كرامته لو حقي لو كرامتي لو مركزي لو رأيي كل ده يندوس عليه لئلا يتعطل أو لئلا نجعل عائقا لإنجيل المسيح برضو احنا ساعات نحط عوائق لإنجيل المسيح يعني ايه يعني لما خادم يدخل بيت غلبان ويوعظ وعظة بالفصحى عمل عائق لإنجيل المسيح ده الكتاب أبسط من كده أوي انت داخل تكلم ناس غلابة تقول لهم إن وكان قول بالراحة يا أخي ماشي في واحد ساعات يدخل بالإنجيل يعقد الناس يعني ايه جيب لهم الايات اللي ايه محدش يعني سمع عنها يفرد يعني الله هي دي خدمة دي انت بتعطل انجيل المسيح ده الانجيل ده بشارة مفرحة الانجيل ملخصه المسيح بيحبنا وعاوزنا نروح السماء احذر كخادم لئلا تجعل عائقا او ايه في ناس كده ايه ما يستقبلوكش حلو خسارة فيهم الكلام اوعى خسارة فيهم الكلام ازاي لئلا تجعل عائقا لانجيل المسيح اكرز بالكلمة في وقت مناسب وغير مناسب استقبلوه كويس استقبلوك وحش ما تعطلش كلمة ربنا تعبان مرتاح لا تجعل عائقا لإنجيل المسيح حرص الخادم أن ما يبقاش في حاجة تعطل كلمة ربنا عاوز الكلمة توصل بأي طريقة حاجة حلوة واحد اتعلم من بعض الآباء ما عنديش ما عندوش دقيقة يضيعها أول ما يدخل البيت أهلا ازيكم فين الإنجيل يا ابونا خد نفسك طب اشرب شاي طب أخبار السياسة طب عم بوش بيعمل وشارون و... زي كل الأعداد أبدا لا لا. فين الإنجيل بتاعكم على طول ما عندناش وقت لا نجعل عائقا لإنجيل المسيح طب يا يا ابونا البابا بيقول والسيدنا بيعمل و... فين الإنجيل فاهمين فين الإنجيل لألا نجعل عائقا لإنجيل المسيح الكلام ده كله كل ده كلام عطلة لإنجيل المسيح خليك خادم واعي إن الكلمة حية أنت معاك سلاح جبار والشيطان نفسه يعمل أي حاجة بس ما تفتحش الإنجيل بس ما تقولش كلمة ربنا أما بولس تنازل عن حقه وعن سلطاته وعن كرامته كرسول لكي لا يجعل عائقا لإنجيل المسيح عشان مفيش حد يستغل الفرصة غلط ويعطل الإنجيل ده معناه أن الخادم لازم يحب الصليب ويحب الإنجيل ويبقى عارف أن دول راس ماله لما يحب الصليب هيبقى عاوز يقدمه هدية لكل شخص بمعناه بأعماقه ولما يحب الإنجيل هيبقى عاوز يهديه لكل شخص إنما هو مش مهم ينبغي أن هذا يزيد وأني أنا أنقص احنا كخدام مطالبين بحاجات كتير من الحاجات اللي بتعوق انجيل المسيح التعليم الخطأ تفسيرات الخطأ تعطل انجيل المسيح لما يطلع اريوس يقول ابي اعظم مني اذا الاب غير الابن في اللاهوت ده اله اعلى من اله جعل عائقا لانجيل المسيح بوظ الخلاص كله ضيع الابديه من ايدينا بالفكره دي عشان كده أثناسيوس في دفاعه قالوا له مالك محموق كده الدنيا كلها بقت أريوسية خلاص بقى مشي وكبر وخلص قال لهم أنا بحارب عن قضيتي أنا لو لم يكن المسيح هو الله أنا هلكت فده الحكاية مش موضوع فلسفة وحكمة أنا بحارب عن قضيتي لازم المسيح يبقى ربنا عشان الفداء يكمل لازم المسيح ربنا بنفسه اللي يفديني عشان أدخل أبديته إنما لو المسيح ده إله نص نص ربع ربع الملاك مخائيل يبقى ضعنا شوف الوعي لئلا يجعل عائقا لإنجيل المسيح تفسير الغلط بيعوق الإنجيل احنا عندنا شعب بسيط يقول لك ما كله كلام ربنا لا لا مش كله كلام ربنا تفسير هنا مهم ما الشيطان حافظ آيات وجه للمسيح بآيات مكتوب يوصي ملائكته بيك اه بس مش مكتوب ارمي نفسك بس هو اللئيم المكار جاب له النص وكمل النص التاني من دماغه وهكذا يصنع المفسرون قال له مش مكتوب يوصي ملائكته بيك ليحملوك لكي لا تصدم بحجر رجلك ارمي نفسك لا بس مش موجود ارمي نفسك فقال له مكتوب لا تجرب الرب إله لئلا نجعل عائقا لإنجيل المسيح في نهضة جميلة في الكنائس الأرثوذكسية دلوقتي دروس كتاب الأطفال أطفال لازم يبقى عندهم دروس كتاب لازم الطفل يحفظ آيات يحب الإنجيل من صغره دي حاجة صح مش يبقى الإنجيل كده عرف حاجة كده كتاب مقفول نحن نعوق الإنجيل ونجعل عوائق للإنجيل إنجيل لازم يترجم ويتبسط ويتشرح ويتفسر وي... ونعمل فيه كل الشغل لكي لا نجعل عائقا لإنجيل المسيح لإلهنا كل مجد وكرامة إلى الأبد